ناخد موضوع بعنوان المسيح الخادم والعمل الفردي ايه هو العمل الفردي العمل الفردي يعني الجلسة الخاصة اللي بين الخادم وشخص والعلاقة الخاصة اللي بين الخادم والشخص والعمل الخاص اللي يربط الخادم بالمخدوم ده اسمه العمل الفردي هنا الفردي بمعنى حاجة بين اتنين يعني يعني المسيح المعلم كان ممكن يبقى قدامه جماهير أو تلاميذ وكان ممكن يبقى قدامه شخص إنما على مستوى العمل الفردي احنا مش بنتكلم على مجموعات خالص بنتكلم على لقاءات خاصة ولقاءات شخصية أول ملحوظة تاخدوا بالكم منها اللي يدرس كمية العظات في الأربع أناجيل لعدد لقاءات المسيح الشخصية يلاقي ينهي أكتر اللقاءات أكتر اللقاءات أكتر يعني الوعظات الكبيرة وعظتين ثلاثة والوعظات القصيرة برضو يمكن عشرة ولا حاجة صحيح المسيح بيعلم على طول زي ما قلنا إنما كمية الحوارات كتيرة قوي الحوارات دي بقى يعني عمل فردي يعني بيحكي مع شخص شخص بيسأله بيجاوبه قاعد معاه لوحدهم دي مش قليلة أبدا وده أول مفهوم لازم نطلع بيه إن المسيح له المجد الله ظهر في الجسد لكن ادى الأولوية للعلاقة الشخصية أكتر من العظات الجماهيرية ربنا كان يقعد مع الشخص ويديله أولوية في الوقت أكتر ممكن ما يقعد مع الجماهير والجموع وتلاحظ أنه حتى وهو بيعلم الجموع ما لغاش أنه أحيانا بينه وبين كل شخص في الجموع كان في علاقة خاصة يعني التلاميذ 12 إنما كل واحد منهم بينه وبين المسيح في عمل فردي لكن هم 12 ما كانش بيتعامل معاهم ك 12 لا كان كل واحد منهم له علاقة وله حكاية وله قصة وله خصوصية عنده واضحة الفكرة؟ يبقى أول درس بنتعلمه من المسيح أنت يمكن تخدم ناس كتير يمكن تبقى تتعامل مع ناس كتير بلاش تتعامل بالجملة حاول يبقى بينك وبين كل شخص علاقة خاصة لأن دي أقوى في التأثير من العظات العامة دايما كده كل واحد فيكم هيلاحظ في تاريخه انه اتأثر يمكن بصديق روحي او اب روحي او شخص روحي اكتر ما اتأثر بعظة واغلب اللي جم للمسيح حتى من بعيد جم عن طريق شخص او لقاء شخصي اكتر ما جم عن طريق عظة عامة فيبقى احنا كخدام لازم يبقى في اولوية من اولوياتنا هو العمل الفردي بتخدم عيلة العيلة خمسة تقعدش تتكلم كل مرة مع الخمسة الولد ده 12 سنة بينك وبينه ايه كخادم حبك وارتبط بيك سألته على مذاكرته حكيت معاه في أحلامه في مشاكله ولا أنت جاي توعظ الخمسة لو ما وصلتش لدي يبقى أنت لسه على الباب ما دخلتش للعمق ربنا يسوع له المجد طبعا لو مسكنا لقاء لقاء هنقعد شهرين ندرس وفعلا من أجمل يعني قصص الكتاب هي لقاءات المسيح مع الخطاب من أجمل القصص كل واحد منهم حكاية زكا ده حكاية في قصته متى العشار ده حكاية بطرس مخلع حكاية المولود أعمى حكاية مريم ومرسى حكاية كل واحد من دول بينه وبين المسيح في حكايات عشان كده في ترسيلة جميلة يقولوها الأطفال خبرني يا يوحنا قول لي حكايتك مع المسيح إيه كنت بتسند راسك على صدره إزاي في علاقة شخصية طب قول لي يا بطرس حسيت بإيه لما شفته بعد ما قام حسيت بإيه وهو بيبص لك من بعيد وهو بيتحاكم في علاقة شخصية وكل واحد كده أول ملحوظة في العمل الفردي نتعلمها من ربنا يسوع انه بيختار المكان والزمان المناسب المكان والزمان المناسب بمعنى واحد زي نيقوديموس ده راجل فريسي ومش ممكن يبان في مظهر انه في حاجة مش فاهمها او مش عارفها ده راجل رئيس كبير انما ربنا يسوع يرتب انه يقابله في ليلة لوحدهم ليه بالليل يقول يوحنا اصله يعني فريسي يعني ما ينفعش يقابله ويقعد يسأله والناس شايفه والمسيح فاهم كده وما يقولوش لا هتيجي تسألني قدام كل الناس عشان عشان تعرف انك صغير ومش عارف لا لا ياخدوا في ليلة كده ويحكوا وبعد كده نيقوديموس يتعلق بالمسيح ويشارك في دفن المسيح لكن نيقوديموس ما ينفعوش غير كده انه يتقابلوا لوحدهم خالص وبالليل مش عاوز حد يشوفه حاضر يا نيقوديموس مفيش مانع ديك ميعاد حسب هواك المكان والزمان مثلا المخلع مطروح على بركة بيت حسده وكل اللي حواليها عاهات يروح المسيح لغاية البركة وفي الوقت وقت غريب بعد 38 سنة انتظار إنما ده الوقت المناسب اللي شايفه مستوي ويبدأ الحوار مع المخلع وتوصل الحكاية إلى خلاص جميل وحاجة حلوة أوي زك المكان والزمان في السكة وهو مسافر نازل خلاص يتصلب ده قبل الأسبوع الأخير على طول وهو نازل في سكة أريحة وزكى كل عشمه يبص عليه من بعيد يشوف إيه المسيح اللي بيتكلموا عليه ده بس وفوق الشجرة وهو يقول له جه الميعاد اللي نحكي فيه نحكي إيه يا رب نحكي إيه ده موكب دي زفة هتوقف الناس دي كلها نوقف نعطل الجماهير دي نعطل حبكت يعني تقعد مع زكا دلوقتي معلش ده معاده عشان كده لما قال له ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك ما كانش مصدق يعني إيه هنوقف الزفة كلها هتيجي تبات عندي الناس دي تقعد كده في في الطل وكل الناس همهمت واتغاظت دخل اليبيت عند رجل خاطئ إنما زكى شالها له لأنه حس إن أنا زكى أهم من الموكب كله ده الإحساس اللي قاله له المسيح بتصرف مش بكلمة أدخل بيتك النهاردة وأقعد معاك دلوقتي وده وقته أه وقته وده في سكة سفر معلش هو ده المطلوب المكان والزمان فن في اختيار العمل الفردي في العمل الفردي شوف المكان عشان كده احنا ساعات مثلا في الاعتراف يمكن واحد معرفش يعترف والناس شايفاه ممكن بيبقى متضايق مش مرتاح في ناس ما تعرفش تعترف في مكتب ابونا عاوزه عند الهيكل وعاوزه الكنيسه فاضيه خالص اوكي لو المسيح مكاننا كان هيوفر الظروف اللي تريح كل واحد بالطريقه اللي تريحه الطريقه اللي توصله للي هو عاوزه وانت بتخدم بتقدر تعمل عمل فردي شوف الوقت المناسب والمكان المناسب اللي تدخل قلب اللي قصادك وتتكلم معاه ولا ممكن تمسك واحد تفضحه قدام كل الناس مثلا او تحكي معاه كده في حاجة خاصة قدام الناس كلها هو ده وقته هي دي مكانها دي مش مكانها خالص تاني حاجة تميز المسيح في العمل الفردي هو حفظ اسم الشخص ربنا يسوع له المجد دايما كان ينادي الناس بأسمائها ويمكن لما يكون عاوز يقول رسالة ينادي الاسم بإلحاح يعني مثلا مرتا جاية تشكيله ما تقول للبن أختي دي تقوم تشتغل معايا يقوم يقول لها إيه مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة الاسم أصله يقولوا حتى في علم النفس كل شخص طبيعي بيحب اسمه واسمه بالنسبة له له وقع في ودانه فلما تقول له يا أخ غير لما تقول له باسمه الاسم دايما يدي قرب من الشخص برضه بطرس الرسول يقول له سمعان سمعان ليلة صليبه الشيطان طالبكم عشان يغربلكم لكني طلبت من أجلك لكي لا, يهل... لكي لا يفنى إيمانك شاول الطرسوسي لما جاله المسيح ده عمره ما شافه إنما قال له شاول شاول لماذا تضطهدني يوم قام المسيح له المجد الصبح وفضلت مريم المجدلية عميانة عن قيامته والشك خانقها مخليها حزينة ومكتئبة مش شايفة المسيح هي اسمها بس اللي فوقها قال لها يا مريم أول ما قال لها يا مريم قالت له ربوني هو أنت هي عارفة كأنه بيناديها بنبرة معينة ما هي واخدة عليه بنته ثلاث سنين ونص عشرة فعارفه الاسم لوحده مجرد ما ناداها باسمها اكتشفت القيامة خبر القيامة كله في العمل الفردي المسيح له المجد يقول يا زكا ما كانش يعرفه قبل كده زكا ما يعرفش أبدا المسيح يعرف إنما وسط كل الجمهور ده بيقول له يا زكا باسم على طول وقع قلبه فتح قلب زكا بالكلمة دي بالاسم ده انت حافظ اسماء المخدومين بتوعك وبتناديهم باسمهم ولا بتقول ايه ولا بتنسى الاسماء دعوتك باسمك انت لي هي الخصوصيه هنا يقول عن الراعي الصالح يدعو خرافه الخاصه ها باسمائها ما يقولش يلا بيتك بيتك لا مفيش كده ده الراعي الصالح خروف خروف باسمه دي حاجة مش موجودة في الرعاة دي إنما كل خروف بينه وبين الراعي حاجة فيدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها مجرد يناديه باسمه كأنه بيقول له بيني وبينك سر بيني وبينك حاجة ما يعرفوهاش الباقيين فمن جمال المسيح في العمل الفردي انه عارف اسم كل واحد بيتعامل معاه ربنا يسوع له المجد في العمل الفردي يعلمنا ازاي نقرا نفسية كل شخص بنتعامل معاه يعني ربنا يسوع مثلا مع الكنعانية الكنعانية أم أم قلبها وجعها والمسيح له المجد فاهم كويس وعارف وفضل فترة متجاهلها لدرجة نفس التلاميذ استغربوا مش طبيعتك يا رب انت اطيب من كده مشيها طيب مش هنقول لحد انك عملت معجزة الكنعانية هو فاكرين انه بيعمل اليهود بس انما يعني ما جاتش على معجزة الصرف قال لهم انتوا بتقولوا انا جيت لليهود بس وتركع تحت رجليه وتقول له ارحمني بنتي مجنونة جدا ارحمني وهو يفضل يدوس برضه يا في العمل الفردي ساعات الواحد يدوس على اللي قصاده بس بحساب فاهم نفسيته نفسية قوية جبارة الكنعانية دي إيمانها جبار أم قوية جدا في قلبها قال لها لا خبز البنين لا يطرح للكلاب قالت له الكلاب هتفضل تحت الترابيزة لغاية ما تاكل لقمة قال لها عظيم إيمانك خد خدي اللي انت عاوزاه ليكن لك ما تريدين ليه هو فاهم نفسيته وعارف ان الكلمة دي مش هتخليها تمشي مش هتشوح بايديها وتقول له يعني بزيادة ده انا ذليت روحي لا هو عارف ان ايمانها جبار وان الحاحها مش هيقف عند حد وعاوز يعلم كل الناس درس منها فاهم نفسيتها وعارف ان كلمة عظيم ايمانك دي هتخليها تطير في السماء وعارف انها هتصدق ليكن لك ما تريدين جريت على بيتها لقت بنتها خفت طبعا لكن هو فاهم النفسية ييرس جيله في لحظة أزمة ربنا ما يوري حد بنته بتموت وهو حاسس بيه على طول ساب اللي في ايده وقام معاه انما في السكة عطل نفسه قصد عشان البنت تموت بنازفة الدم واول ما جه الخبر لييروس المسيح حط ايده على ييروس ما تخافش ما تخافش امن فقط هنكمل المشوار وهنروح البيت هو حاسس بيه شوفوا التعبير اللي جه المسيح لليايرس لا تتعب المعلم يعني ايه خليه يرجع مفيش فايدة قال له لا هنكمل بس آمن المسيح لو المجد عارف نفسية كل واحد أو بيدخل للنفسيات المرأة الخاطية جت عند رجليه وبكت وبقت تعمل حاجة في عرف اليهود مش مقبولة لا نفسيا ولا دينيا ولا واحدة بتعيط على رجليه وبعدين بشعر راسها تمسح رجليه فواضح انها انسانة شريرة فعشان كده الفريسي قال ايه ده كنا فاكرينه نبي لو كان هذا نبيا لعلم من المرأة والمسيح ساكت طب ما تشد رجلك يا رب طب قول لها طب بعدين بعدين الواحد فينا يغلط الغلطة دي بعدين لا مفيش بعدين هي على آخرها مستوية عاوزة تطلع اللي في قلبها طلعي يا بنتي مش مهم كل دول طلعي كل اللي جواكي وتبكي بحرقة وتعمل بشعر راسها مستحرمة الدمعة اللي نزلت على رجل المسيح وتطلع الطيب وتطهر مكان دموعها عشان تقول له أنا أصلي ما ما استاهلش ألمسك وهو سايبها حاسسها عارف قلبها في إيه وعشان كده سمعت لأول مرة في حياتها واحد بيدافع عنها لأول مرة في عمرها واحد بيحترمها قدام كل الناس وبيعرض سمعته للضياع لأنه لو كان نبيا شوفوا السمعة هتروح مش مهم انت أغلى دي نقطة تانية في العمل الفردي انك تحسس اللي قصادك انه أغلى من الدنيا كلها لكن هنا إحساس خادم العمل الفردي باللي قصاده مجرد انك تحسس اللي قصادك انك حسه يمكن كل المشكله خلصت يمكن ما عندكش حل ما عندكش معجزه انما هو كل اللي عاوزه تسمع له تحس بيه تتعاطف مع مشكلته تقدر مأساته بس لو وصلت له الإحساس ده هو فك وارتاح ويمكن يتغير لوحده المسيح له المجد طبعا هو يعني المعلم الأول في الحتة دي كل واحد يتعامل معاه بطريقته لأنه عارف نفسيته وهنا أذكر أن نفسية المرأة بالذات يمكن عاطفية وحساسة أكتر من أي حد في تعاملات المسيح له المجد مع المرأة كان حنين جدا وكان أب مريح لكل واحدة جات له أيا كان حالتها في كل الحالات الستات بالذات طبعا مع كل الحالات بس الخادمات فيكم يحسوا بالحتة دي نازفة قدام موقفه منها ايه المرأة الخاطية مريم ومارس علاقته بيهم ايه حب نقي جدا ومثالي جدا ويدخل لجوه القلب عارف بالظبط هم جعانين لايه ومحتاجين ايه نقول نقطة تاني في العمل الفردي يجوز الصمت أحيانا يعني الواحد فاكر في العمل الفردي إن الواحد إيه يتكلم يتكلم يتكلم يعني يجي لأي حد اسمع اسمع لا اسمع إيه أنت اسمعها الناس عاوزة تحكي وعاوزة تشكي مفروض إنك أنت تسمع شوية وأحيانا يسود العمل الفردي صمت بين الطرفين ويكون بقصد زي في قصة ذات الفعل المرأة بتاعت التي أمسكت في ذات الفعل عدت فترة صمت هي فترة مرعبة على البنية اللي شايفة الحجارة قدام عينيها هتنزل عليها وفترة حساب نفس الكل اللي رافعين الحجارة وفترة شغل لروح ربنا يبكتهم ويبكتها المسيح ما اتكلمش كان ممكن يتكلم كلام كتير قوي ويدافع بلسانه لا شاف ان الصمت احسن وخلال دقايق من الصمت حاجات كتيرة اتغيرت المسيح وهو بيتحاكم كان في حوارات شخصية كان في لقاءات شخصية في المحكمة بينه وبين بيلاطس مثلا كان بيسكت أظن كان بيسكت عشان يقول له اسأل نفسك أنت بتغالط نفسك يا بيلاطس أنت صوت الحق جواك أنا مش محتاج أتكلم فكان يقول له مش هتنطق مش هتدافع عن نفسك ألا ترى كم يشتكون عليك هو ساكت ساكت عشان يقول له اسأل أنت نفسك يا أبو العكس اللي أنت بتقوله ده من قلبك ولا لأ مراتك اللي لسه قايله لك وبعتلك مرسال اوعى تمد ايدك عليه بيلاطس عمال يطلع كلام بس هو مهزوز والمسيح فاهم كده وساكت ساكت عشان في صمته هزه المسيح وهو ساكت كان بيغير في بيلاطس لدرجة بدون دفاع عن نفسه راح يغسل ايديه يعني كأن المسيح قال له أنا بريء أنا بريء أنا بريء فراح يقول لهم ده بريء المسيح ما قالش حاجة لكن غلبه بصمته طلع قال لهم أنا شايفه بريء طب ما هو ما دافعش عن نفسه بس هو سابه يرد على نفسه بنظراته بس كده العمل الفردي مش دايما كلام ممكن نظرة تخلي اللي قصادك يقول لك أنا عارف اللي أنت اللي أنا بقوله غلط بنظرة كده بس يعني عمال يقول يقول يقول وبعدين تبص له كده يقول لك أنا فاهم اللي أنا بقوله ده غلط بس مش عارف أقول غيره بدل ما تقول له كل كلامك إدانة مثلا كل كلامك كراهية مش بتاعتنا ممكن بص ممكن صمت يحصل كده ساعات في العمل الفردي ان الواحد يفضل ساكت كده فالواحد يقول له انا عارف يا ابونا ان المفروض ان انا ما اجيش اقعد اشكي لك من الناس كلها لان ابونا ساكت مش عاوز يقول له اسكي نفسك حبيبي ده اعتراف انما انت جاي تدين وتوقعني في الادانه معاك مش دي مش دي الجلسه اللي هنطلع فيها مستفيدين انك تستغلط كل الدنيا في العمل الفردي اللمسات ليها دور بين رب المجد يسوع له المجد وبين الشخص المحتاج الست العجوزة المحنية دي اللي 18 سنة الشيطان ذللها مش بس بالكلمة حط ايده على ظهرها بحب بحنان وحست هي بالحتة دي كل لمسة فيها رسالة لما مسك الأعمى من إيده وخده بره القرية فضل هو اللي بيمسكه ده جزء من العمل الفردي إنه يمسكه في إيده ويتمشى بيه كده يتمشى بيه عشان يبعده عن الدنيا كلها التمشية دي آه طيبة خاطره خالص ورفعت معنوياته ويمكن هي ادت له الإيمان اللي ربنا يسوع عاوز يوصله له انك هتخف حبيبي بس تعالى بس تمشى معايا شويه يمكن ما كانش عنده ايمان بس شويه الحب اللي, اللي حسوهم من ايد المسيح هم اللي خلوه يتعشم يخف اللمسات دي في منتهى القوة انت لما تدخلي عند ست غلبانة بتقرفي منها ولا بتاخديها في حضنك ده هي بتحسها قوي الحتة دي لو قرفانة منها وبتعملي كده خلاص باظت الخدمة لما توعظي من هنا للسنة الجاية ما هو المسيح وناسه بيقرفوا مني هي دي الرسالة اللي وصلت المسيح وولاده بيقرفوا مني أصلي جهلة أصلي فقيرة أصلي خاطية إنما لما تكون إنسانة شريرة وتلاقي الخادمة بابتسامة جميلة تاخدها كده بحب تسلم عليها في رسالة اتنقلت أنا مقبولة بالرغم إن الميس عارفة إن أنا وحش ده طفلة تحكي مثلا للميس بتاعتها إنه اعتدي عليها وتبقى الطفلة 12 سنة مستنية الحد الجاي وكل اللي شاغلها الميس هتسلم عليها ولا لأ بعد اللي عرفته تبقى واقفة لها في حركة ما تاخدش ثانية لو الميس دخلت بمنتهى البشاشة ازيك حبيبتي وتاخدها وتبوسها يا خفت البنت من اليأس وصغر النفس انما طنشتها حتى بدون قصد انهارت البنت وضاع مستقبلها ليه خلاص اللي زي ما ينفعش مفيش أمل مني شوفوا قد كده حاجات صغيرة ممكن تعمل إيه ودي نفسيات كده حقيقية هو ده العمل الفردي اللي الواحد وسط الزحمة يحاول يلقط أعمى في الطريق مش حاد ناس زحمة جدا ألفات مسيح بقاله شعبية وقع عليه ليلمسه كل من يطلب الشفاء وشحات ملوش قيمة في المجتمع بس بيصرخ عامل دوش ارحمني يا ابن داود والناس تسكت فيه المسيح يسمعه من بعيد يسمعه وما يطنش كان ممكن يطنش وراه شغل وراه زحمة وراه وعظة كلام ليا وليكم لكن لا هاتهولي اللي بينادي ده عاوز ايه يا ابني عاوز اخف قال له خف لكن هي سمعه سمعه هو بيصرخ من بعيد ما احتقرش انه شحات ملوش لازمة في عينين الناس كلها بس عند المسيح له لازمة كبيرة آه في العمل الفردي ربنا يسوع له المجد مدخل الكلام بقى فن المدخل فن مثلا يدور حوار بين المسيح وتلاميذه وجنبهم المولود أعمى والمسيح عاوز يقول له حاجة لو راح قال له أنا بحبك يعني ايه بحبك راجل مولود أعمى وشحات و مش دي اللي تدخله لا يعني مش إنما شوفوا الفن بتاع ربنا يسوع التلاميذ يقولوا له هو الجدع ده خاطي عشان اتولد كده ولا أبوه وأمه اللي عاملين السبب يقول لهم لا لا لا هو ولا أبوه وأمه لكن لتظهر أعمال الله فيه وغالبا المولود أعمى سمع واتفتح الباب ليه في حد بيدافع عني في حد بيقول رأي غير اللي قالوه كلهم اني انا يا ابويا وامي وحشين وهو طول عمره بيقول انا مظلوم انا اتولدت كده مالي انا ابويا وامي غلطوا ولا يعني ايه انا غلطت وانا اتولدت كده يعني مش انما يقول لمين لكن المسيح له المجد قالها فاتفتح قلبه ولما سمع الصوت والإيد الإيد بتاخد طينة وتحط على عينيه والصوت اللي سمعه بيدافع عنه بيقول له اذهب اغتسل لبركة سلوان عشان خاطرك أوامرك ليه؟ أنت بالذات أسمع كلامك عشان أنت الوحيد اللي احترمتني أنت الوحيد اللي حسيت بالظلم اللي أنا فيه كل الناس بتقول عليا أنا وحش أو أهلي وحشين محدش فكر ببساطة ذنبي ايه محدش فكر فيه انما عشان خاطرك اروح ولما راح خف بطرس ربنا يسوع عاوز يلاقي له مدخل بطرس ده اصله صياد عنيد و مش بتاع خدمة خالص انما ممكن يا عم بطرس اقف في المركب اوعظ للناس عشان يشوفوني وقف يعني هعمل لك ايه ما هو انا كده كده خلصت صيد وقف انا هقعد اشتغل في الشبكة عاوز تقف وقف اصل المسيح لو وقف على الشاطئ ما ما عدد الناس اللي تشوفه قليلة فاهمين انما لما المركب تاخد لها 3 4 متر ويقعد في المركب كل الناس تترص على الشاطئ يبقى كاشف المنظر يقدر يوعظ وألف يتفرجوا ويسمعوا إنما بطرس ولا على باله قاعد يغسل في الشباك بس المسيح لو المجد مش بيوعظ بطرس بس كل الكلام رايح لبطرس في ناس ايه ما ينفعش توعظها بشكل مباشر لكن تبقى بتوعظ الناس بس عاوزهم يسمعوا فبطرس عمال يسمع وهو بيغسل الشباك مش بتاع دين خالص بطرس ده لكن الكلام عمال يدخل وبعدين كأن المسيح بقى مديون لبطرس عشان اداله فرصة يوعظ قال له انت ما جبتش سمك قال له لا طول الليل ما فيش سمك قال له لو دخلت تاني ورميت هتجيب سمك بياخدها خطوة خطوة وبعد ما سمعوا حبه بعد ما سمعوا وعظة ساعتين من كلام المسيح قلبه رق عشان كده قال له على كلمتك طبعا ده قبل الوعظة لا يمكن كان يدخل يدخل بتاع ايه ده ايه اللي يقول له تفهميه انت في الصيد عشان ندخل لكن شوف التدرج بقى في مدخل هنا سمع كلمتين فابتدى يتعاطف طلع بيه الخطوة اللي بعدها طب ما تدخل العمق وترمي عشان خاطرك ومع الكلام اللي سمعه سخن فلما لقى الشبكة مسكت كان استوى اخرج من سفينتي يا رب قال لا لا قال له انت فاهمني غلط بالظبط كده لما اقعد مع واحد اقول له يا ابني تيجي تخدم يقول لي يا ابونا انت فاهمني غلط انا مش وش كده انا ما ينفعش خالص في الحاجات دي اقول له لا انت تخدم زي ما المسيح عمل مع بطرس تخدم وماله حبيبي هو بطرس حس بكده انا تعمل معاه معجزه لا ما ينفعش المعجزات دي بنسمع عن ناس محترمه بيحصل لهم معجزات انما انا حته صياد لساني مفوت وحياتي كلها لخبطه و... وحتى ما كنتش عاوز اسمعك ده انت كسفتني فقلت اوعظ وخلاص مش خسران حاجه لكن شوفوا المدخل وقع في المصياد وطلع يصيد ناس بعد كده لكن هو فاهمه وعنده مدخل لكل واحد كل واحد له مدخل عند المسيح الحوار في العمل الفردي ربنا يسوع له المجد يحاور مش بيقول بس مسألة أول المسيح يقول من الآخر ما عارف كل حاجة إنما لا ده لازم ياخد ويدي ياخد ويدي مع كل واحد مثلا المخلع يجي جنبه يقول له عاوز تخف عاوز اخف امال انا قاعد هنا بتسلى لكن ده سؤال مهم على فكرة ليه لانه طبيعي واحد بقاله 38 سنة بيفقد الامل في الشفاء طبعا احنا بالنسبة لنا سؤال يبدو ملوش معنى ما هو طبيعي اي مريض عاوز يخف لا بعد 38 سنة الموضوع اساسا اتشال من الدماغ هو كل اللي عاوز عاوز ياكل لان ده شحات ملوش حد او يعني كبير وقوي عاوز فلوس عاوز حد يقربه من البركة شوية يمكن لكن تخف كده على طول قال له اه عاوز اخف قال له بس انا عندي مشكلة تانية انا عارف ان انا عشان اخف لازم انزل المية وانزل بسرعة انا عندي مشكلة ملياش حد يزقني لما المية تتحرك فهو بيطلع اللي جواه ودايما اتخيل ان المخلع ده كان لئيم عاوز يقول له بما اني صعبت عليك ما تقعد جنبي لما المية تتحرك تزق فهو ما قالوش عاوز اخف قال له على طول المطلوب قال له ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بينما انا اتي اتي يمكن على ايديه مثلا ينزل قدامي اخر فيعني بما انك قلبك ابيض كده ما تخليك جنبي احتاجه يعني ابتدى يكشف احتياجاته المسيح قال له قوم قوم احمل سريرك وامشي بدل عاوز تخف من غير ما من غير ما زقك وشيل سريرك كمان في كل الحوارات زكى مثلا اسرع وانزل ينبغي اليوم امكث في بيتك بعدين دخل وابتدى يحكي المسيح كعادته لا قال له يا زكى دي عيشة تعيشها ايه التاريخ الاسود اللي انت عامله في الناس ده الناس كلها مش طايقاك ليه يا زكى ابدا ده دخل قال له فين الاكل يا زكى مش هناكل ناكل تاكل عندي انا اللي الناس كلها مش طايقاني ما وعظش المسيح ما وعظش زكى خالص مجرد دخل عنده كلمة معاه خلصت كل مصيبة زكى زكى اتغير 180 درجة لأنه رضي ياكل عنده ومش رضي ده هو اللي طلب ياكل عنده زكى ما كانش يستجرى يطلب ده طلب مستحيل إنما المسيح هو اللي طلب خلاص مش محتاج يتوعظ زكى يقف يقول نص فلوسي أديها للفقراء عشان إيه؟ دي إيه وعظة المسيح اللي غيرتك التغيير الحاد ده؟ لا ده كل كل مش ما بيوعاش لا ممكن لو كال يعمل المطلوب بس كال عندي في بيتي رضي يدخل بيتي اللي ما حدش بيرضى يدخله خلاني احس ان انا اهم واحد في الدنيا كلها وصل لي الاحساس ده بس فما فيش حوار ده قاعد بيتعاش بياكل معاه متى متى العشار كلمة جابته اتبعني إنما كانت ممكن طبعا يتراجع لكن متى بمنتهى الجسارة والسذاجة قال له تتعشى عندي النهاردة همشي وراك بس تعشى عندي النهاردة اتعشى عندك يدخل بيتي يلم له ايه العاهات كلهم اللي في المجتمع ما هو شلته كلها عشارين فدخل يتعشى مع العشارين قاعدة بقى ايه يعني very blacklisted يعني كل الدنيا تقول اللي بيعمله ده ده مش قاعد مع زي مع متى ده كل اللي زي متى وزكى مع بعض يدخل يقعد معاهم وياكل معاهم بس مش لازم يوعظ خلاص طلع عليه اللقب خد اللقب اللي بقى يشد اي خاطي ايه اللقب محب العشارين والخطاة فتح الباب مش لمتى لكل اللي زي متى بزيارة بزيارة واحدة كل العشارين بقوا يجروا وراه ليه؟ كلهم تعبانين كلهم عاوزين اللي يقبلهم بس ما كانوش متصورين ان المسيح اللي مالك على الجماهير دي كلها اللي بيعمل المعجزات اللي بيقولوا عليه المسيح ممكن يقبلنا احنا بس خلاص وكل الزناة ايه اللي جاب المرأة الخاطية سمعة المسيح محب العشارين والخطاة هي ايه اللي تخليها تيجي تبكي على رجليه بس اللقب هو اللقب ده المسيح كسب اللقب ده مع ان اللقب ده كان عند البعض شتيمه خلي بالكم محب العشارين والخطاه بالنسبه للعشارين والخطاه راس مالهم احلى اسم للمسيح عندهم واخدين بالكم انما بالنسبه للفريسيين دي الشتيمه اللي بيقولوها للمسيح مش مهم ربنا يسوع له المجد يدخل مثلا يقبل دعوة سمعان الفريسي وبرضه له شغل مع سمعان بس سمعان ده ايه قلبه في السماء دعي المسيح منظرة لكن هو في نفسه شايف نفسه أحسن من المسيح وبعدين المرأة الخاطية دخلت وعملت الشغلانة وسمعان من جواه ابتدى يغلي ويقول الكلام الوحش قال له تعالى لي بقى أنا دخلت بيتك وابتدى يديهم له ماء لرجلي لم تعطي وانت فاكرني مش واخد بالي ده انا بدخل بيت افقر من بيتك في اي حته كان واجب الضيافه كده في البلاد الشرقيه يجي الشغال على طول وان كانوا فقراء هم اللي يعملوا كده يغسلوا رجلين الضيف في الرهبان كانوا لغايه قريب يعملوا كده في الاديره قال له دخلت بيتك ما رضيتش تعمل واجب الضيافه بس دعيني تتمنظر بزيت لم تدهن رأسي كان من واجبات الضيافة قبل ما ياكلوا يجيب زي طيب كده ينزله عشان ايه يعني إكرام قال له بزيت لم تدهن رأسي سلمت عليا كده قبلة لم تقبلني شوفوا سمعان كان بيحتقر المسيح قال له انت فاكرني مش حاسس بده كله شوف بقى في المقارنة الست دي دي بتبوس رجليا دي دموعها بتغسل رجليا مش ميه عاوزني ابص لمين فيكم الرسالة دخلت كلام شديد ليه في العمل الفردي كده في واحد طبطب عليه زي ما انت عاوز وفي واحد فوقه فوقه مع الفريسين كان دايما كده ربنا يسوع نيقوديموس يقول له يعني ادخل بطن امي عشان اتولد بعد شوية يعجزه ويبقى مش فاهم يقول له كيف يمكن أن يكون هذا يقول له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم يفوقه مش أنت اللي بتعلم الناس مش عارف مش فاهمها ليه دي يعني بلاش منظرة بقى بلاش كبرياء فالمسيح لو المجد يعرف يبقى حنين قوي في العمل الفردي ويعرف يهز اللي قصاده عشان يفوقه آه الحوارات دي بقى دوروا في كل كلمة بيقولها المسيح لكل شخص والرد عليها تشوفوا فن العمل الفردي عند ربنا يسوع زي يدخل القلب بكلمة بسؤال بموقف بلمسة التدرج في الحوار ازاي يطلع من فكرة لفكرة لغاية ما يوصل لكن ما بيقفش عند حد ربنا يسوع يعني مثلا في قصة المولود أعمى هو خاف رجع من بركة سلوى ما لقاش المسيح بس خاف إنما ربنا يسوع القصة ما خلصتش معاه لما المولود أعمى دافع عن المسيح قدام اليهود واليهود كرشوه من المجمع راح استلقاه قال له يا ابني أتؤمن بابن الله يبدو انه قال في باله الصوت ده مش غريب عليا ما هو ما يعرفش غير الصوت فلقى واحد مستنيه على باب المجمع بعد ما طردوه اهانوه طردوه بسبب حبه للمسيح اللي شافاه مع انه ما يعرفوش ما شافوش قال له أتؤمن بابن الله قال له أين هو يا سيد لأؤمن به قال له, قال له الذي يكلمك هو فقام سجد على طول مستوي فربنا يسوع يتدرج مع الشخص مش كفاية يخف لازم يؤمن مش كفاية يخف لازم يغفر له خطاياها زي المفلوج المسيح مش عاوز يديك بس اللي انت عاوزه ده عاوز يديك اكثر جدا مما تظن او تفتكر مولود أعمى كل اللي عاوزه يخف إنما المسيح عاوز يديله السماء فقال له لازم تؤمن بابن الله عشان يبقى عندك بصيرة مش بس عينين ربنا يسوع له المجد في كل حواراته يتدرج بالواحد كده مع شاول الطرسوسي هنا لقاء تاريخي بس عمل فردي اصل شاول ده ما يجيش بوعظه ابدا مش بتاع وعظه وفي مكان وزمان غريب في قمة الخطية ده داخل على دمشق معاه جوابات في جيبه عشان يمسك المسيحيين ويموتهم يعني قمة التحدي وماله هقابله في المحتة دي وفي اليوم ده وبعدين يقول له ليه بتضطهدني يقول له انت مين يقول له انا المسيح انا يسوع اللي انت بتضطهده هو ما اضطهدش يسوع اضطهد ناسه بس الرسالة وصلت قال له كل اللي بتعمله في عيالي بتعمله فيا أنا يسوع الذي أنت تضطهده ما تقعدش تخبط وترفس عورت هتعور روحك صعب عليك أن ترفس مناخس فبول الذهل طبعا اكتشف انه كان مغفل قال له مطلوب ايه قال له ادخل دمشق نبقى نقول لك على المهل حتى ما رضاش يقول له كل حاجة ليه حكمة العمل الفردي كده ساعات ما تخلصش المأمورية في نفس الجلسة ما تخلصهاش في نفس القعدة خليه الأول يستوعب الدرس الأولاني اديله ثلاثة أيام كده قبل ما يسمع إجابة السؤال الثاني خليه في السؤال الأولاني من أنت ياخد فيها ثلاثة أيام الأول قبل ما يجيله حنان يا عمته الحكاية مش كروته كل حاجة تاخد هد... حقها شوفوا ما كان ممكن ربنا يخلص له كل حاجة في القعدة لا كل حاجة تاخد حقها في العمل الفردي عشان يجي له حنانيا يكمل دور المسيح في العمل الفردي ويتلمذه ويعمته ولسه التلمذة تستمر في العمل الفردي المتابعة مش بس انك انت تتحاور وتسمع وتبقى حنين تختار مكان مناسب وميعاد مناسب وعينيك تتكلم وكل حاجة فيك يعني تستخدمها للوصول لقلب اللي قصادك إنما بتتابع ولا لأ المخلع قام وشال سريره ومشي وبقت الحكاية فل يقول لك ربنا يسوع راح يقابله في الهيكل بعدها ويقول له ايه لا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر متابعة هو خاف ومفروض اتغير وبقى حاجة فل بس في تحذير في follow up لحسن يتنكس لازم يتابع ساعات في العمل الفردي تبتدي وتلاقي اللي قصادك مشي بعدين خلاص بقى شوف غيره شوف غيره طب ما ممكن يقع تاني عاوزة شوية متابعة ربنا يسوع له المجد في العمل الفردي يخلي كل واحد فينا يحس ان المسيح بتاعه لوحده بتاعه لوحده ده اللي قاله بولس في غلطي قال ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لاجلي جبتها منين دي ازاي حسيت ان ربنا يسوع بيحبك انت بس ومات عشانك انت بس ده العمل الفردي وصل له الاحساس ده مع انه قال بولس ايات كتير قوي عن مسيح محب العالم فادي البشريه لكن لا كل ده كوم وبيني وبين المسيح حاجه تاني لاعرفه اعرفه تعرف ايه قال لا لا في حاجات خاصه لاعرفه لسه عاوز اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح يعني عامل زي الأم اللي بتجوز بنتها للعريس شايف عريس لقطة فعمال يجمل في عروسته ايه المشاعر دي جبتها منين دي مين اللي قالك الأفكار الغريبة دي العميقة دي ده أصله عريسي وعريس بنتي بنتي بقى ده كل المخدومين اللي بيه هو شايفه كده مش عاوز العروسة تقف موقف وحش المشاعر دي كلها جابها منين إلا من العمل الفردي اللي المسيح عمله معاه وبعد كده بقى هو بقى أستاذ العمل الفردي بولس في السجن يلاقي عبد اشتغل عليه يا بولس ما تضيعش وقتك ده انت بت... ده انت بطرك بطرك المسيح جالي لوحدي وقال لي شاول انا ما اقولش انسيموس هو جالي انا لوحدي وقال لي شاول شاول انا عاوزك انا ما ببصش للعبد اقول له انسيموس انسيموس ربنا يسوع عاوزك مش مهم الكنايس دلوقتي مش مهم الدنيا دي كلها مهم فلان ده اللي قصادي عشان انسيموس بعد كده يبقى اسقف يبقى كارز لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين